بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وقلنا ان هذه الايه جاءت بمثابه التفصيل لما اجمل في قول الله في سوره يوسف وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ذلك إجمال للآيات العجيبة فجاء الله بالتفصيل في هذه السورة فقال في أمر السماء العلوية الله الذي رفع السماوات بغير عمد وقلنا إن عمد اسم جمع لا جمع وبينا ذلك ومفردها عماد أو عمود وقلنا بغير عمد ترونها يعني موجودة عمد لكنكم لا ترونها لأنها أدق وألطف من أن ترى بأبصاركم عمد لا ترونها ويجوز أن يكون الحق سبحانه وتعالى قد قال الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها أنتم كذلك بغير عمد يبقى ما فيش عمد خالص أو فيه عمد لكنها لا ترى وقلنا أن رفع شيء عن مكانه إذا أردنا أن يظل مرفوعا فلا بد له من حمل من دونه من تحته أو إمساك من فوقه فعبر الله عن هذا بالرفع في هذه وعبر بالآية الأخرى يمسك السماوات والأرض أم تزولا إذا فالعملية إما أن تعتبر أن لها عمد ولكنها لا ترى ولا تعجب أن يوجد مخلوق لا تراه لأن العين وسيلة من وسائل الإدراك لها قانون خاص كما أن الأذن لها قانون خاص الأذن مش تسمع أي صوت لا ده في قوانين للصوت الصوت يكون بعده قد كده وذبذبته قد كده ويصل فإن بعد عن هذا ما تسمعش كذلك العين لها قانون إبصار يبقى لها مدى ولها مدى في الإدراك بدليل أنك إذا ما نظرت إلى شيء الشيء ده كل ما يبعد عنك يصغر إلى أن يتلاشى مرآه وما تلاشاش ولذلك إذا أوقفت أنت رجل طوله مترين ثم جعلته يتزحزح أمامك كده إلى خلفه كل ما يبعد يضيق إلى أن يوجد زي العيل الصغير وبعدين يوجد زي مش عارف ال ال ال حاجة بسيطة كده وبعدين يوجد لا يرى يبقى إذا معناها أن الشيء موجود ولكن قانون إبصارك له مدى وله ايه وله قانون فاذا كان ذلك في الشيء الموجود يرى ثم لا يرى فما فيش مانع ان يوجد شيء لا يرى من اول الايه من اول من اول الامر قانون الجاذبيه قانون الكهرباء ما هي كان الجاذبيه ما هي موجوده الجاذبيه موجوده انما احنا بنشوفها الكهرباء موجوده ولها اثارها النافعه في الاستضاءه وفي الطاقات وفي الى اخره انما بنشوفها اذا فلا تعجب من ان يوجد شيء لا تدركه لان ابصارك وقوه ادراكك لها قوانين ايه خاصه ويشاء الحق سبحانه وتعالى ان يدلل على صدق ذلك بان يجعله ما يكتشفه العلماء من اشياء في الكون لم يكن يعلمونها من قبل على ان الادراك مش صالح على اطلاقه ان يدرك شيئا اهو ده كان موجود ولكنك لم ايه ولكنك لم ترى فبغير عمد مرئية يعني موجودة عمد بس شيء تاني خالص مش تحت تحت إدراك أو بغير عمد نهائي وقلنا ترونها كذلك كلمة ترونها هي صحيح في كلام خبري زي ما أنت تقول إيه أنا يا بني لابنك أنا يا بني خارج إلى عمل وتذاكر دروسك إن شاء الله تذاكر دروسك ده كلام خبري إنما كأنك قلت له إيه, إيه؟ ذاكر دروسك ترونها يعني بصوا لها كويس فيبقى كلام خبري ولكن المراد به إيه إنشائي أفلم يسيروا فينظروا يبقى المراد بها إيه مش كلام الخبر مش خبر ولكن ابراز الكلام الخبري الكلام الانشائي في مقام الكلام الخبري له مح- ملحظ انت تقول ايه فلان مات رحمه الله رحمه الله كلام خبري كان من الممكن تقول مات فلان يا رب ارحمه تطلب الرحمه تطلب انما انت بتقول رحمه الله وبتخبر على ان ربنا ايه الله وانت عارف ان كان رحم ولا ما حرموش ولكنك قلت ذلك تفاؤلا ان يكون تكون الرحمه واقعه به كذلك ترونها يعني ايه شوفوها انظروا اليها كويس الله إيش- اذا اذا لفتك المتكلم الى شيء لتحرك فيه حواس ادراكك يبقى ده واثق من ان الصنعه كما تدخل على تاجر القماش مثلا تل- تل- تشتري مثلا صوف يقول لك ده صوف 100% امسك جربه اعمل كذا هات هات هات ولعه ولع شوف هتتعمل ازاي يبقى ما يقولكش كده ودقق قوي كده الا اذا كان ايه؟ اذا كان واثق فربنا بيقول ده السلطيه من غير عمل وشوفوها انتم طب نشوفها ازاي بقى قام قال لك كتير اما ان يكون بمد البصر مش هنلاقي اعمده طب يمكن الاعمده بعدين قام قال لك ما هي بعدين دي لها ناس برضه باصين ما هي بعدين دي فيها ايه ناس باصين تانيين برضه مش هيلاقوا اعمده فضم بعدم بقى وجود الاعمده عندك لعدم وجود الإيمان انت لما تمشي كده الافق ينتقل وياك ينتقل وياك لان الافق معناه محيط ال- الاقطار التي تحدد محيط افقك يعني انت ولذلك مش كل الافق واحد لا كل واحد افق له افق على حسب نظره في واحد السما تنطبق على الارض شويه كده يكمل نقوم نقول له طب اعمل نظاره يا شيخ نظاره مسافه زي ما بيقولوا الله اذا الافاق مش واحده الافاق بتختلف كل ما تتنقل الافق ايه يتنقل واحد بصره اوسع يبقى افقه اوسع ولذلك حتى في التعبير العادي نقول لك ده فلان افقه ضيق معنى افقه ضيق ايه يعني ما بيشوفش الا تحت رجليه ما بيشوفش الا تحت ايه رجليه فربنا بيقول انا قلت لكم انها بغير عمد وانظروا وروها كذلك تجدونها من غير عمد طيب احنا قلنا انا والناس هو مين اللي عرفني ان الناس اللي بعدي مش هيشوفوا عمد قام قال لك وعلى ايه بقى اهي الدنيا اتمسحت كلها والطيران عمال يمشي يلف الكرة من الشمال للجنوب ومن الغرب للشرق وعمال يقول ما فيش عمود صدمه ولا اي حاجه من دي ابدا ما حصلش نعم اذا ترونها في مقام التدليل على صدق القضيه الله الذي رفع السماوات بغير عمد والسماوات طبعا جمع سماء والسماء هي كل ما علاك فأظلك كل شيء يعلوك يبقى ايه يبقى سماء انزل من السماء ماء هي ما نزلتش من السماء هي ما نزلت من الغيم اللي ايه اللي فوق راسك يبقى كل سقف يظله اسمه ايه اسمه سماء لكن اذا اطلقت السماء انصرفت الى السماء العليا التي تظل كل ما تحتها طبعا الناس بقى لما يحبوا يبحثوا يقول لك السما دي ايه ويقعدوا بقى يتكلموا وهي لها جرم ولا ملهاش جرم ولا بس امتداد بقى اجواء ولا ولا الى اخره يقول له ده بقى خلط مش شغلتكم مش سكتكم ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حين ينصر أدلة وجوده وأدلة قدرته وأدلة حكمته وأدلة صنعته في الكون ما ي- ما يديكش الأدلة بس من خارجك لازم يديها لك الأول من نفسك عشان إن كنت ما بتشوفش حاجة في الدنيا أبي بص لنفسك وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ بس بص لنفسك هتلاقيك عالم عجيب والعلماء دلوقتي في التشريح وفي علم وظائف الاعضاء والتحليلات كل يوم يكتشفوا في الانسان ايه؟ شيء عجيب، سر عجيب، تكوين عجيب، الله اهو ده في نفسك يبقى شوف اللي خارج بقى منك عديها بنش نفسك وروح للي اللي خارج منك ربنا قال اسمع ان كنت تعجب في امر نفسك وستكتشف اشياء العقول تعجز عن ادراكها سابقا وقد ندرك بعضها لاحقا وادراك البعض المجهول في الماضي يؤذن بانك ستدرك بعد ذلك شيئا بعد الذي ايه ادركته على نمط قولك سنريهم اياتنا في الافاق ومعنى سنريهم ان الرؤيه لا تنتهي لان احنا قلنا زمان ان السين دي للاستقبال طب احنا بن... ال... ال... ال... الذي الذين نزل القران في عهدهم قرأوها ايه سنريهم يبقى اللي جه بعدهم طيب واحنا دلوقتي بنقول ايه يبقى هيجي ايه بعدين واللي ساعه ما تقوم الساعه ويقراها يقول ايه سنر اذا فلله عطاء الى ان تقوم الساعه مش ممكن كل يوم عطاء جديد كل يوم عطاء جديد لحد ما تقول ايه الحكايه دي يبقى اذا لما يجي ربنا يقول لك وفي انفسكم افلا تبصرون اراد ان يعدي منك الى غيرك بص اللي حواليك فقال لنا قضيه قال ان كنت هتتعجب في خلقك لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس لو تفكرت في السماء والارض هتلاقيها ايه ده انت متحير في تكوينك تبقى برضه هتتحير اكثر من ده في ايه ليه لانك انت الانسان اللي هو في انفسكم افلا تبصرون له عمر محدود وبينتهي طب والسماء اللي من يوم ما خلق ربنا الكون الى ان تتشقق السماء والنجوم تنكدر دي ايه دي بقى, دي بقى اكبر من خلق الناس طيب انت فرد ولك حيز ودي شامله ال- ال- الكون كله يبقى اكبر من خلق الناس ولا لا فلما تحدث عنها اياك ان تخبط فيها بوهم او بتخمين لان دي مساله ما تدركش مع بالمعمل مش هنقدر نجيب الحكايه دي بالمعمل ونقعد نحلل ونعمل ايه نقوم نعمل ايه نشوف اللي خلقها قال عنها ايه واللي خلقها وقال عنها هو ده اللي يبقى الايه الكلام ولا تقف ما ليس لك به ايه ولا تقف ما ليس لك به علم ولذلك حاجتين اتنين الله سبحانه وتعالى حجز العقول المتعكله بحق انها تتعب نفسها في البحث فيه خلقك وازاي اتخلقت وازاي مش عارف ايه وبعد ذلك تقول كان قرد ولا كلب ولا عفريت زي ما النجم تقعد تخبط في الكلام ده والسماء اصلها كانت كذا وانفصلت وبقت مش عارف ايه و... قال لك شوف ما اقول لك هنا. ما اشهدته خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم حتتين اتنين دول ما ايه ما شهدوه يبقى لو اننا هنهتدي الى شيء يبقى اشهدنا وقد نفى الاشهاد يبقى مساله مش هنحل لغزها ابدا مين اللي يحل لنا لغزها اللي خلقها انا خلقتك من طين ونفخت فيك وبعدين جبت ادم اسمعها منه وانتهت المساله ويدل الحق باعجازه البياني في القران على ان قوما من اللي عندهم طموح عقلي عايزين يبحثوا في الانسان ده ازاي اتوجد وفي السماء والارض والشمس وانفصلت والارض ومش عارف ايه الكلام اللي بيلخبطه اللي بيلخبطوها دي يقوم يقول اسمعوا بقى هم هيجي ناس يقولوا كده بس ما تصدقوهمش الله كانه اخبر بما يمكن ان يكون مناقض للقضيه ان ما اشهدتهم خلق السماوات والارض إيه؟ ولا خلق انفسهم وبعدين يقول بقى شوف تنبه وما كنت متخذ المضلين عضدا مضل المضل هو الذي يضللك في المعلومات يبقى اكن ربنا ايه اثبت لنا ان في هيجي ايه مضلين يقول لك ده الانسان اتخلق كذا واصله كان كذا وانا مش عارف ايه ومرأة والسماء اصلها م- او هم دول المضلين اللي يبعدوك عن الايه عن الحقيقه انا ما كنتش متخذهم معينين لي علشان يسرقون من وراها كده ويقولوا لكم ده الشمس اتخلقت كذا والقمر اتخلق كذا ما اتخذتهم يبقى ما تصدقوش ولا تصدقوهم يبقى عرفنا انهم ايه مضلين ليه لانهم قفوا ما ليس لهم به ايه والمساله دي ما دام آه، آه، ما دام ربنا قال اننا مش هندركها نقوم نسيبها لمين؟ هو اللي يقولها لنا هو اللي يقولها لنا واثبتت ال- ال- ال- التحليلات الموجوده على صدق الله فيما قال في الانسان ازاي قال لك إن الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الانسان اللي الكون ده مخلوق له قبل ما يوجد ما هو ما دام شيء مخلوق لشيء يبقى السياده لمين للمخلوق ولا للمخلوق له المخلوق له يبقى هو السيد بتاع الكون صحيح سيد الكون لان كل حاجه مسخره له وحاجه بتخدمه كل حاجه بتخدمه وحاجه بتخدمه بانتظام وهو بس المتمرد الوحيد في الكون كل حاجه بتخدمه ماشيه بانتظام ولا تمرد ولا وقع مش ابدا الشمس قلنا زمان ما حي- لم تحرم الشمس يوما تقول لا مش طالعه على اولاد الايه دول ده ما يستحقوش ولا المطر آه ولا, ولا الارض قالت لا والله ما انا مديها لهم زرع كل حاجه ماشيه انما مين اللي متمرد؟ بس الانسان اللي مختار هو ده اللي ايه؟ اللي متمرد فيجي يقول لك تعالى بقى ايها المتمرد هنجعل الايه فيك انت عشان تثبت نثبت لك صدق الغيب في خلقك انا قلت لك انك انت خلقت من ايه؟ كلكم ذرية آدم وآدم أول الخلق وخلق آدم اتخلق من طين طيب خلق من طين أيوه وبعدين سواه الله ونفخ فيه من روحه وبعدين إيه؟ نفخ من الروح بعد كده قال لهم ايه ساجدين الملائكه اللي هم هيبقوا في خدمته المدبرات امر والحفظه واللي مش عارف ايه دول لان دول بيقول لهم ادي الانسان اللي ايه اللي انتوا هتكونوا في ايه؟ هتكونوا في خدمته يبقى السجود له ده اعلام بايه؟ بالطاعه وان ده اللي احنا هنقعد نخدمك انت بقى. فلما قال من طين قعد يفصل لنا زمان في الطين فصلنا احنا الحكايه دي قال لك من طين والطين ده عباره عن ايه؟ مش شويه تراب واصابهم ماء بقى طين يبقى لو قال من ماء يبقى صح ولا لا؟ ولو قال من تراب يبقى صح. ولو قال من طين ولو قال من حمأ مسنون قال لك الطين برضه اتفاعل مع بعض زي ما بنجيب معجنه كده ونخلطها ونقول لك سيبها اما تاكل ايه؟ خلطها وريحتها تعمل كده يبقى دي دليل على انها بقت كويسه تنفع لله وبعدين تت- نعملها فخار يبقى لو قال من فخار جايز من من حمأ مسنون جايز من طين جايز من ماء جايز من تراب جايز ولا لا ولذلك يقول لك ده في تضارب ده مره يقول من ميه ومره يقول من تراب ومره يقول من طين ومره يقول من حمأ مسنون قل له هذه مراحل لشيء واحد هذه مراحل جبنا العيش منين يا سيدي من الغل وبعدين ايه اذا انت اكلت من الغل واكلت من الدقيق واكلت من العجين واكلت من رغيف الله دي مراحل للايه للشيء الايه الشيء الواحد انتقل في ايه في مراحل متعدده يبقى الله قص علينا قصة خلقنا لأن خلق الإنسان أكبر من خلق السماء والأرض أكبر من خلق الإنسان فاداني صورة لمين؟ لنفسي قال تعال انت مش هتقدر تروح للسبي وتعمل عليها تجارب وبتاع وحاجات دي عشان نثبت لك لكن انت موجود وانت اللي هتعمل تجارب وانت اللي هتعمل فيك التجارب وتبقى موجوده قدامك هندللك على دي فقال انت اتخلقت من من التراب اللي اتخلط عليه آه، ميه بقى طين وبعدين من الطين سبناه لما يتفاعل وبعد ما تفاعل بقى حمأ مسنون يعني لما تغير الرائحه وبعدين بقى صلصال كالفخار وبعدين رب ربنا نفخ ايه؟ نفخ الروح يبقى دي قصه بناء لما تيجي تمسك قصه البناء دي اعملها كده بالاول الاول الاول تراب تحط عليه ميه بقى يطين وبعدين سبناه شويه اتغير حمأ مسنون وبعدين جف يبقى ايه صلصال كالفخار وبعدين جت الروح اتنفخت فيه دي قضيه البناء للانسان فاذا ما اردنا ان نهدم ذلك الانسان بالموت عايزين نهدمه بقى مش كده مش كل حاجه لها ما ينقضها على الاول اول ما بي ما بينقض بينقض فيه ايه بناخد الميه ونسيب ال... لا بناخد الروح وبعد ما ناخد الروح ايه اللي يحصل الجسم يشضب يتصلب وبعدين يعفن وينتن ويرم يبقى رمه وبعدين الايه ال- الشويه الماء اللي فيه ايه يطلعوا وشويه التراب اللي باقيين منه ايه الله يبقى حين نقضت حياه الانسان نقضت على عكس بنائه الاول التراب والميه وبعدين الطين وبعدين الحمى المسنون وبعدين الصلصال وبعدين ايه الروح لما جه ننقض الحياه عملنا ايه خدنا اللي, اللي جه اخر اهو ده نقض كل بناء اللي ينبني في الاخر هو اللي ينهد في الاول يبقى اذا المقابل صدق الله فيه بدليل مشهدنا يبقى اذا صدقوا في المشهد النهائي لانه واقع قدامي وبعدين لما يقول لي على المشهد الاولي اصدقه لانه صدق في المشهد هو في المشهد النهائي اللي انا شايفه اذا لما يجي يقول لي برضه على السماء والارض اللي هي ما مش متناولي لقد وجد الدليل في متناول ذاتك من نفسك بنفسك فاذا حدثتك بما لم تتناوله يبقى صدقني ولا ما تصدقنيش يبقى صدقني الله الذي رفع السماوات بغير عمد سماوات دي طبعا جمع وبعدين قال في ال- الايات الاخرى اللي هي سبع ايه سبع سماوات وقدر في كل سماء ايه امرها يبقى اذا احنا الشيء اللي مش هيقدر في متناول المعمل ولا التحليل نصدق مين نصدق ربنا فيه لاننا صدقنا فيما تناولنا فيه الايه فيما تناولنا فيه الايه؟ فيه التحليل. يقعدوا بقى ناس كان زمان بقى يقول لك ايه ال ال الكواكب السبعه هي دي السماوات السبع. الشمس وال والقمر وعطارد والزهره والمريخ والمشتري و- وبعدين ربنا حب يكذبهم هم احياء راحوا جايبين تاني كواكب تانية نبتون إيه؟ اه وبلوتو طلعوا مش سبعه بقوا كام دلوقتي بقوا يمكن عشرة ولا 11 يبقى اذا كذبهم ولا ما كذبهمش لو انهم فطنوا هم عملوا كده ليه قال عشان يقربوا بعيد القران عن الفهم الى الافهام يقول لك ما هي دي وبعدين ربنا قال لهم لا ده مش دي ليه لانهم لو تنبهوا الى ايات اخرى لما وجد هذا الحل ما ي- ما ي- ما يصحش منهم هذا الفهم ليه قال لك لان الكواكب والشمس والقمر دي دي كلها زينه السماء الدنيا زينا السماء الايه الدنيا امال السبعه يبقوا فين بقى ان شاء الله اذا كانت دي زينه السماء الدنيا يبقى لسه ولا لا يبقى هي لسه مم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها اما ان تكون الوصف ال- ال- الكلام ده للعمل او انتم ترونها كذلك يعني شيء معه ايه معه دليل ثم استوى على العرش آه، قضيه بقى وقضيه اهم قضيه كلاميه وقع فيها علماء الكلام الاستواء والعرش والكلام ال- اولا علشان نفهم قضيه لازم نحلل الفاظها عشان نتفق على معانيها وبعدين نبحثها جمله نشوف الالفاظ دي اللفظ ده معناه ايه واللفظ ده معناه ايه وبعدين نفهم الايه نفهم القضيه انما يعني نقعد نتجادل غير متواردين على فهم واحد لا يبقى لازم نشوف استوى دي معناها ايه والعرش معناها ايه وبعدين نشوف الحكايه بتاعت استواء الله على العرش استوى معناها ايه استعرضنا استوى في القران وجدناها وجدت في ايات متعدده تسعة وثلاثة اتناشر مرة وردت بس وردت مرة في استواء اللي هو ايه ولما بلغ أشده واستوى نشوف واستوى هنا بمعنى ايه لما بلغ أشده وإيه زي أنت ما تقول الفاكهة استوت تمام كده يعني بلغ نضجه الكمالي في أن يكون رجلا صالحا لبقاء نوعه مش معناها كده استوى بلغ أشده وإيه واستوى على الأول استوى يعني إيه بلغ النضج بتاعه الكمال الرجولي واحنا قلنا زمان ان الانسان يبلغ الكمال الرجولي اذا كان قادرا على انجاب مثله يعني بالبلوغ له حياه وبعد ذلك استبقاء الحياه في غيره بالايه بالبلوغ لما ينضج ويقدر على انه لو اتجوز يخلف يبقى يقال له ايه استوى ادي ايه ادي معنى ايه استوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى يعني صعد مثلا صعد إيه الله إذا استوى لها معنى هنا ولها معنى هنا المعاني دي كلها بتلتقي نقول لك وبعدين في استواء استواء من الله ثم استوى إلى السماء إيه فسواهن إيه سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فبرضه إيه اه اذا فيه استواء الى السماء استواء الى ايه السماء يبقى فيه استوى بالنسبه لل- للمخلوق استوى لما بلغ اشده واستوى دي في الانسان وذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى لمحمد ولمين ولجبريل وبعدين الله استوى بس مش على العرش استوى الى الايه الى السماء وبعدين استواء الله على العرش دي في سبع ايه سبع مواضع الله سبع مواضع جمع فيها استواء وايه وعرش يبقى فيه استواء لغير الله من انسان استواء لغير الله من انسان ومن ملك استواء لله الى غير العرش يبقى فيه كلام وفيه استواء لمين للعرش استواء العرش ده اما حصرناها في القران وجدناها وردت في سبع مواضع سبع ايه سبع مواضع ففي سوره الاعراف وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع فاعددي ففي سورة الأعراف ثمة يونس وفي الرعد اللي هي بعد يونس اهي مع طه فللعد أكدي وفي سورة الفرقان ثمة سجدة كذا في الحديد فهموا فهم مؤيد يبقى جت في كم موضع سبعة الأعراف وبعدين يونس وبعدين الرعد اللي احنا فيها دي وفي سورة الايه وال آه وال- والفرقان والسجدة والحديد الله أدي استوى على العرش في هذا يبقى الاستواء المطلق شيء والاستواء على العرش شيء آخر طيب أدي الاستواء يبقى فهمنا من الاستواء أنه يبلغ نضجه وكماله ومش عارف إيه استوى يعلى إلى الشيء يستوي يستوي عليه الله لما تيجي شوف إن استوى إلى السماء اوعى بقى تفسر استوى إلى السماء زي استوى فلان على كذا ليه؟ لأن احنا قلنا تفسير كل شيء بالنسبة لله جانب تفسيره بالنسبة للبشر له استواء يليق بمين؟ يليق بذاته يليق ب- زي ما قلنا له وجود وانت لك وجود وجوده مش زي وجودك يبقى لما نقول استوى يبقى مش استواء زي ايه في اطار ليس ايه ليس كمثله شيء طب والعرش قال لك العرش ورد في القرآن كتير قوي ده ورد بالنسبة لله حد- 21 مرة وورد بالنسبة لبلقيس أربع مرات مش قال ولها عرش إيه لها عرش عظيم وبعدين قال إيه أيكم يأتيني بعرشه وبعدين قال نكروا لها عرشها مش كده أهكذا عرشك يبقى جت أربع مرات ليه بالنسبة لمين بالنسبة لبلقيس على الأول وبرضه بالنسبة لي- لي- ليعقو- لي- ليوسف ورفع أبويه على الإيه؟ على العرش برضه هدي بالنسبة لمين؟ الله وبعدين الكل بعد كده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لله سبحانه كويس أوي كلمة الإيه؟ العرش العرش دي إما أن يضاف إلى إلى اللفظ الظاهر وإما أن يضاف إلى الضمير الضمير ده آه، إما يكون مخاطب وإما أن يكون غائب آه، يحمل عرش عرش ربك دي مضافة للاسم الظاهر ولا لا ها وكان عرشه على الماء يبقى مضافة لمين للضمير الله واستوى إلى العرش يبقى مرة يجي بالعلم ومرة يجي بالتنكير ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير المخاطب ومرة يجي بالإضافة إلى ضمير الإيه؟ إلى ضمير الغير يقول له تعالى بقى إذا أردت أن تفسر هذه المسألة بالنسبة لله اوعى تاخدها على أنه إيه نضج لأن النضج ده إشعار بكمال سبقه نقص إذا ما يجيش طب حاجة تانية ولذلك هم ال- العلماء المدققين أم قال لك وذكر استواء الله في كلماته على العرش في سبع مواضع اللي قالوا دي قالوا إيه فلهم مقالات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني وهي استقر وقد علا وكذلك ارتفع الل- ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع يبقى لهم أربع إيه في كلمة استوى دي نشوف إن هي اللي تليق بالله ان كان لما بلغ اشده واستوى نضج نقول له لا لان النضج كمال يسبقه ايه؟ نقص طب وصعود؟ لان الصعود حركه انتقال من شيء الى شيء ومعنى انه انتقل من شيء ان الشيء الذي ينقل اليه لم يكن فيه ولما انتقل منه بقى خلق ما تنفعش يبقى لما تاخد المعاني اللي تمشي في استوى بالنسبه للمعنى ما ت- ايه ما تجيش يبقى لازم نشوف استوى دي ايه بقى العلماء بقى قال لك اختلفوا فيها بقى واحد يقول لك انا هاخد اللفظ زي ما ما قاله ربنا استوى يعني استوى يعني صعد صعد جلس جلس قعد قعد زي ما قال نقول له طب وده- وتوهت فين ليس كمثله شيء ليه غيبت دي ما تغيبش ليس كمثله شيء خد الفهم في اطار في اطار هذه ولذلك ال- ال- اللي عندهم دقه في العلم لك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعه شوف ازاي الاستواء ايه معلوم بالمعلوم في المعاني اللي احنا قلناها دي والكيف كيفيته بالنسبه لله مجهول والسؤال عنه نقول لهم ازاي بدعه بقى ام قال لك الناس اللي, اللي سمعوا القران من رسول الله ما سمعوش الايات دي بالله حد قال له ايه يعني استوى على العرش ولا ناقشه في الحكايه دي ما حدش طب نقول ده المؤمنين يستحوا اللي النبي يقول له عليه اسكت واللي ما يقولش ما يسالوش لا بيسال يسالونك يسالونك يسالونك يسالونك اذا فهو السؤال وارد ما سالوش عنده ليه مما يدل على انهم بملكتهم العربيه الفطريه قد فهموا من الاستواء شيئا يناسب الله شيئا يناسب مين ولذلك ما سالوش عنه جه السؤال عنه في المتاخرين بقى اللي عايزين يتمحقوا بقى فواحد قال لك لا ما دام قال استوى يبقى استوى يبقى له جلوس يبقى له جلوس صعد يبقى له صعود واحد قال له يا شيخ ده دي بالنسبه لنا يبقى فيه اغيار وانتقل وما انتقلش وقعد وما قعدش ومش عارف ايه طب يقول له امال استوى يعني معناها ايه استولى استتب له الامر الله هو ما كانش مستتب قال لك ايه لسه لسه ليه اما قال لك لان احنا قلنا لله سبحانه وتعالى صفات متعدده الصفات المتعدده لله مش وجد معناها بعد وجود المقدور هو خالق قبل ان يخلق الخلق هو خالق مش بقى خالق لما خلق لا ده هو موصوف بانه خالق قبل ان ايه وبصفه الخالقيه فيه قبل خلق الخلق امال خلق ازاي واحد يقول لك ده شاعر ليه قد قال قصيدة هو قال القصيدة فصار شاعرا ولا كان شاعرا في الأول فقال القصيدة ده كان شاعر فقال القصيدة هي علمك بأنه شاعر بس أو وقوع الصفة في في في مقدور الله هي دي اللي ظهر يبقى الله خالقه قبل أن إيه يخلق الإيه الخلق ومعز قبل أن يخلق من يعزه ومذل قبل ان يخلق من يذله خلاص يبقى لله صفات الكمال المطلق وبصفات الكمال المطلق خلق ذلك الخلق واعطى كل شيء خلقه ثم هذا خلاص على الامر فاذا كان الله خالق قبل ان يخلق الخلق يقوم لما يباشر العمليه دي في الخلق ويخلق يبقى الصفه كانت في ذاته اولا ثم بقت في مين في الخلق يبقى تمت ولا ما تمتش يبقى ربنا لما بيتكلم عن خلق السماء والارض ولا خلق بقى ابرز الصفه اللي كانت موجوده فيه وليس لها متعلق وجد الايه يبقى انتهت المسألة ووجد الايه المتعلق يبقى استتب الامر ولا ما استتبش يبقى اذا اذا ذكر استواء الله يعني تم الامر المراد له بان الصفات التي كانت فيه وليس لها متعلق ولا مقدور اصبح لها متعلق وايه ولا مقدور وبقى اذا كانت هذه الصفه وجدت في الخلق ولها عرش عظيم العرش بقى بتقعد عليه امتى كده ان شاء الله الملك او الملكه ده بعد ما تستتب له الايه تستتب بالله يبقى مشغول في معارك ومش عارف ايه ولسه ما استقرش له الامر ولا لسه ما بيعوهش ويروح يقعد على العرش لا ده بيقعد على العرش بعد ما انتهت الايه فاذا اذا ذكر استواء الله على العرش فنزه الله عن كل استواء يناسب البشر وقل ليس كمثله شيء واستواؤه اي ايه تمام الامر بالنسبه له صفه كانت موجوده فيه ومتعلقه صفه الوجود نعم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها شوف رفع السماوات بغير عمد ثم استوى على العرش الامور بقى في الصفه طلعت ايه بقى تلاقيه متعلقه دي انا اقول لك فلان ده فلان ده زارع ده زارع قوي ومش عارف ايه ويفهم في الارض والتربه والحبوب والمواقيت والمش عارف ايه كتر خيره وبعدين جاب فدان كده وقعد يزرعه يبقى استتب له الوصف ولا ما استتبش يبقى ما مش دعوه بقى ده دعوه بايه بدليلها ثم استوى على العرش ادي اول ايه من قوله وكأي من ايه في السماوات وسخر الشمس والقمر معنى التسخير طلب المسخر من المسخر ان يكون كما اراده تسخيرا بحيث لا تكون له رغبه ولا راي ولا هوى هو مسخر كده ما يعرف ما يقدرش والتسخير بقى ضده الاختيار شيء مسخر يعني ملوش اختيار شيء مختار يبقى ان شاء فعل وان شاء لم يفعل ولذلك قلنا زمان في قول الحق سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وضربنا مثل وقلنا إنك أنت تيجي لواحد صديقك وتقول له يا شيخ أنا معي ألف جنيه أهو كلام معي ألف جنيه خدهم أمانة عندك عشان أنا خايف لا يضيعوا مني لما أعوزهم واحد يقول له طيب وفي أمان الله ناخدهم وإن شاء الله لما تعوزهم اه ندهم له وصحيح صادق يمكن في إنه لو عازم يدهم له إنما أصله ما يضمنش ظروفه يمكن يوم ما يجوا يطلبوا الذمه تتغير يمكن ما يوم ما يطلبهم كان فيه مساله مهمه خلته اتصرف فيهم يبقى لما قال لما قبل الامانه شهد على نفسه بادائها وقت تحملها مش وقت ادائها وقت الاداء ده شيء غير حاجه تانية اللي ما رضيش ياخد منه الألف جنيه قال له ابعد عني انا ما املكش نفسي لا لا لا لا انا مش عايزه اهي السماء والارض ربنا قال لهم تبقوا مختارين تعملوا ولا ما تعملوش قالوا له لا احنا هناخد المساله كده زي ما انت عايز قول لنا احنا مالناش دعوه على الانسان لانه في عقل بيخير ومش عارف ايه قال له انا اقبلها واعمل واعمل كان ظلوما وايه وجهولا يبقى الشيء المسخر ملوش هوى ملوش راي ملوش اختيار ولذلك احنا مره ضربنا مثل وقلنا انظر في الكون في كل اجناس وجوده وانواعه و- و- وابحث عن منطقة الفساد في الكون فلن تجد فسادا في المسخرات إنما كل الفساد في مين؟ في الاختيار أي شيء لا دخل للإنسان فيه مستقيم أمره ولا مش مستقيم؟ ده مستقيم تمام أمال الفساد جه منين؟ من المختار إن شاء فعل وإن شاء ما فعل لو فعل على وفق منهج المسخر كانت الأمور تستقيم ولا لأ؟ لو استقام ولذلك هو يقول لنا ان اردتم ان تستقيم لكم الامور فانظروا في الم- في- في الافلاك العليا اللي- اللي مالكوش خيار فيه شوفوها ماشيه مستقيمه ولا مش ماشيه مستقيمه الشمس والقمر بايه والنجم والشجر والسماء رفعها ووضع الميزان ومستقيمه لكم ولا مش مستقيمه مستقيمه وبتأدي واجبها تمام علشان تعرفوا ان اردتم ان تستقيم اموركم فيما لكم فيه اختيار آه، الا تطغوا في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان شوفوا ربنا عايز منكم ايه ان شفتم ربنا عايز منكم ايه ونفذتوه زي ما هو عايز تبقوا زي الامور الايه المسخره والامور تستقيم انما الخلل بيجي منين من اننا بنعمل اشياء باختيارنا مخالفه لمنهج الايه؟ لمنهج المشرع ايه؟ المشرع لنا ولذلك إيه؟ الا تطغوا في الميزان دي معناها ايه؟ نتيجه ان كان قد عجبكم او سركم ان الافلاك العليا كل شيء فيها بحساب وكل شيء بيؤدي مهمته فعلشان تعملوا كده وتبقى الامور مستقيمه لكم الا تطغوا في الايه؟ في الميزان واقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الايه؟ ولا تخسروا الميزان يبقى الفساد جاي منين مش في التسخير انما جاي في مين في الاختيار غير الملتزم بمنهج من خيرك ان كنت مختار كنت تلتزم بمنهج من ايه من خيرك ولذلك الص- الصالحين من خلق الله ساروا على منهج ربهم فالامر اللي كان له فيه اختيار شافوا مراد الله فيه ايه واختاروا مراد الله فيه ما دام اختاروا مراد الله فيما لهم فيه اختيار يبقوا كانهم زي المسخر ولا لا ولذلك دول يسموهم العباد مش العبيد العبيد كل مملوك لله امن به او كفر اطاع او عصى انما العباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون عباد دول معناها انهم نزعوا منطقه الاختيار من اختيارهم قال لك انا مختار اقوم انا اشوف ربنا عايز مني ايه امشي بالاختيار في الجهه اللي مين اختاره ما اختاره الله لي واسيب اللي انا قادر عليه انما ربنا ما يحبوش ما يحبوش مني يبقى ده اسمه ايه عباد ولذلك قال في الملائكه عباد مكرمون ايه لا يسبقونه وهم ايه يعني اه يبقى اذا ما دام تعمل العمليه دي وتلتزم بمنهج ربك في حال الاختيار تبقى زيهم ولا لا بل قد تسمع عنهم ليه؟ لأنهم مقهورون بالتسخير وأنت عندك اختيار وآثرت مراد ربك نعم. وسخر الشمس والقمر كل لما تشوف تنوين كده جاي بعد كل يعني اللي سابق ده الشمس والايه والقمر مم. كل يجري لأجل مسمى إيه الجري الجري تقليل الزمن على المسافة يعني أنت بدك تروح لحاجة وتمشي فيها هوينة كده هتاخدها في إيه في ساعة لما تجري تقوم تاخدها في نص يبقى معنى الجري يعني ايه ازدياد سرعه عشان تقلل مين تقلل زمن المسافه زمن المسافه طب ده يبقى ملحوظ ولا لا في واحد يمشي الهوينه وفي واحد يمشي كده جري بيبقى ملحوظ ولا لا طب قال لك يبقى ملحوظ طب احنا بنشوف الشمس الشمس بتجري ولا هي تجري في ذاتها ولكن جريها جري جري اسمه جري انسيابي انسياب يعني ايه؟ يعني ما يدركش بالعين المجرده مش ممكن ما تقدرش تشوف الشمس عامله كده ما تقدرش تشوفها ليه؟ لانها ايه؟ إيه؟ انسيابيه في اسمه انتقال قفزي وانتقال انسيابي انت اذا بصيت الى ساعه قدامك كده فيها عقرب ساعات وعقرب إيه؟ دقائق وعقرب ثواني ان هو اللي اسرع فيهم عقرب الثواني والوسط عقرب الدقائق طب بص كده العقرب الدقائق هل عقرب الدقائق دي في حركة مستمرة أم بيتحرك ويقف وبعدين ينزق من الترس يروح منقول وتشوف نقلته أنت تشوف الإيه اسمه نقلة إيه قفزية يعني مش ماشي طوالي لحد ما يجي على قد الترس يروح ضربه إيه وبرضه مع أن العقرب الثواني أسرع تشوفها فيه ولا لأ تشوفها فيه يبقى ده مش قائع لكن الجري الانسيابي ان كل حق كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الحركه انما الع... انما النقل القفزي في جزئيه فيها حركه من الزمن وفي جزئيه ما فيهاش ما فيهاش لحد ما يجي الترس على قد الترس على قد الايه ولذلك الترس بتاع الثواني يبقى ايه والترس بتاع الدقايق يبقى والترس بتاع الساعات اقل فاذا فيه القفز الانسيابي معناه ان فيه حركه بتحصل في زمن ثم تقف الحركه القفزيه ولكن الانسيابي كل لح كل جزئيه من الزمن فيها جزئيه من الايه كلها جزئيه من الحركه اللي بالشكل ده ما تستطيعش انك انت تدرك الحركه فيه انما تدرك الحركه في مين في القفز اللي كان وقف وبعدين ياخد خطوه وقف وخد خطوه وقف وخد خطوه ده اللي تعرفه على الاول احنا في, في حتى في النمو نمو الاشياء النمو اللي بينموه مثلا الطفل هو بينمو كل يوم ملي لا مش بيجي اخر النهار بعد 24 ساعه ويلتفت تلاقيه اتنطق ملي لا ده الملي ده هو شائع في الكام ساعه بتوع اليوم يبقى كل جزئيه من الثانيه فيها ايه جزئيه من النمو ويبقى اسمه نمو ايه تعال بقى للظل بقى ساعة انت ما تقعد كده في الشمس وتشوف حاجة لها ظل وبعدين تبص تلاقي الظل بينحسر بينحسر على حسب حركة الايه؟ الشمس هل انت بتشوف الظل كان كده وبعدين عمل كده؟ ما تدركوش ولذلك شوف بقى يقول ايه ربنا بقى بده الفتنة للحركة دي يقول ايه؟ ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ولو شاء لجعله ساكنا يعني ويتحرك لا ده هو عامل ايه؟ كل جزئية من الزمن فيها جزئية الايه؟ فيها جزئية انتقال يبقى إذا أنت لازم تلحظ هذه الإيه الحركة في الحركات يا الانسيابية يا الح... ولذلك يجي ما تتقدم المسائل يقول لك ده احنا هنعمل الحركة مش قفزية هنعملها إيه انسيابية برضه انسيابية على قدهم على إيه وفيها برضه إيه وفيها قفزية كل يجري يعني الشمس والقمر يجري لأجل مسمى الأجل هي المدة المحدودة للشيء ومسمى يعني معلوم عنده مش حاجة معمولة كده وبعدين تقف زي ما تقف لا زي انت ما تكون ضابط المنبه على الساعة خمسة أهو كذلك ربنا ضابط الكون بحيث لما تيجي الوقت المحدد تلتفت تلاقيه إذا كنت أنت بتقدر تضبط ومش هيضبط لا يضبطوا أو يعملوا كده نعم وإلى لقاء آخر إن شاء الله